بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يبقى عاملين أكلمكم عن موضوع آه، الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة آه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في جزء في الإنسان القلب ده مش العضو اللي بيضخ الدم يعني احنا الناس كتير يقول لك ايه البطنه والجراحه ومتخيلين البطنه يعني بطن العيان الاطباء عارفين ان البطنه ده يعني ايه ده باطن الامور يعني اللي بيعالج علاج دوائي يعني الكلى في حاجه اسمها كلى بطنه وفي حاجه اسمها جراحه مسالك القلب في حاجه اسمها قلب بطنه وفي حاجه اسمها جراحه قلب الاوعيه في حاجه اسمها اوعيه بطنه وفي حاجه اسمها ايه جراحه اوعيه فالبطنه ده مش المقصود بيها بطن العيان انما مقصود بيها ايه باطن الامر فكذلك القلب ان القلب شيعا لما بيطلق مش المقصود به القلب اللي بيضخ الدم ده احد اعضاء المادية في الجسم انما مقصود به ايه هو قلب الانسان يعني اصل الانسان ناصر يقول الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح, صلح الجسد كله الا وهي الايه القلب اللي هي نقطة إيه، ارادة الانسان لهم قلوب لا يفقهون بها نقطة عقل الانسان النقطة اللي الإنسان فيها بينطلق اللي هو بيتلقى وبيه وبيقرر إنه يعمل حاجة وتكليف الإنسان مبني على إرادته قوته آه، آه، آه، على مستوى قدرته إن كل إنسان بيكلف على قدر ما يحصل من العلوم أو على قدر إمكانياته في تحصيل العلوم وعلى قدر ما يستطيع إنه يؤدي هذه العلوم يعني لو واحد أعمى وحصل علم غض البصر هو مش هيحاسب على البصر لان هو ايه مش بيشوف لو واحد فقير وحصل علم عن الزكاة هو مش هيحاسب على الزكاة ليه هو مش معاه فلوس اصلا فمناط التكليف العلم والقدرة والانسان مخاطب بارادته يعني انت محتاج انك تقرر إيه، القلب هو النقطة الرئيسية في الانسان اللي اذا تغيرت كما قلنا مثلا الجوارح كلها بتتغير فانت لما تلاقي جوارحك بتنقاد في الطاعة هيبقى انت محتاج انك انت ايه محتاج انك انت تجري على إيه إيه على قلبك وتبدأ تنميه لما تلاقي جوارحك اتأخرت في الطاعة تبقى فاهم في ان في مشكلة في الجوارح وفي مشكلة يقول لك ايه اصل انا كسلان هو الحقيقة ان انت مش كسلان قوي ولا حاجة الحقيقة ان انت قلبك معلق شوية والا فانا لو ممكن ممكن تجد واحد إيه يعني واقف على الماتش ساعتين ثلاثة أو واقف على الناصية مع واحد صاحبه يتكلم في ساعتين ثلاثة ولو الإمام طول شوية لك إيه هو الإمام ده بيطول قوي تقول له طب بس سيب الإمام خالص وتعالى نقف بقى في الشارع شوية مع بعض نتكلم مع بعض شوية واحد واقف مع واحدة وواحد واقف مع صاحبه وواحد واقف على قهوة وواحد واقف على ماتش واقف طول النهار عادي فالموضوع مش موضوع إن أنا ركبي ولا الجوارح تعبانة الموضوع إن في إيه في حاجة مش قادرة تتحمل إن القلب فيه مشكلة هنا إيه، إيه، نبع صنب يقول أن القلب إيه، أشد تقلبا من القدر في غليانه يعني القلب ده بيت- بيتقلب شفتوا المية المغلية شفتوا ال- ال- القلب القلب اتس- سمي سمي قلب لأنه يتقلب إيه، عارف المية المغلية بتتقلب ازاي فنبع صنب يقول لك ان القلب ده بي... انت عادي ممكن تبقى دلوقتي منشرح الصدر دقيقة واحدة بس تلاقي نفسك صدرك اغلق تماما دقيقة تانية تلاقي صدرك انشرح تماما فالنبي عليه بيقول لك خد بالك ان قلبك ده بيتقلب بسرعه جدا طب ده معناه ايه معناه انك انت النبي عليه بيوجهنا هو احنا هنحط قلوبنا فين القلب بيتقلب فانت هتحطه في وسط ميه هيشرب ميه هتحطه في وسط زفت هيشرب زفت هتحطه في وسط عسل هيشرب عسل هتحطه في وسط آه، آه، اي حاجه الحاجه اللي انت حطيته فيها هو يشربها وبعد ما يشربها ايه آه، هيتغير بعد ما يشربها هيطلع مخرجات لذلك انا مش هكلمك عن المخرجات انا هكلمك عن المدخلات انا هكلمك انت هتحط قلبك في وسط مين هتسمع مين انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انت حقيقه مداخل قلبك السمع والبصر مداخل قلبك السمع والبصر وذلك تجد القران اهتم جدا بمساله السمع والبصر ان انت بتسمع لمين وبتسمع ايه وبتسمع ازاي وده يعني يعني في دروس في المسألة ديت يعني كنا سجلنا كذا درس في مسألة سماعات القرآن الأربعة وأنواع السماع في ناس بتسمع بتقول سمعنا وأطعنا في ناس بتقول سمعنا وعصينا وفي ناس يقول انا مش سامع اصلا انا انا انا بسمع دماغي وفي واحد إيه، إيه، بيسمع ويعاند كل واحد له طريقه في السماع وبيسمع لمين عارف لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه هو بيقول له إيه، في ناس بتسمع الذكر وفي ناس بتسمع اللغو في ناس حاطه حاطه ودنها لناس بتتكلم في الدين وفي ناس حاطه ودنها لناس بتتكلم بتطعن في الدين فانت على قدر ما انت بتسمع على قدر ما يكون قلبك فيه والنظر كذلك ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه فلينظر الانسان مما خلق افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت افلا ينظرون الى الابل كيف افلا ينظر فلينظر الانسان ربنا سبحانه وتعالى ذكر فلينظر الانسان فلينظر الانسان ينظر الانسان في سنن الله ينظر الانسان في مخلوقات الله ينظر الانسان في كتاب الله وقال غض بصرك يعني انظر ولا ما انظرش قال لا لا في حاجات تنظر لها وفي حاجات ما تنظر لهاش ولا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم قال له لما تيجي دنيا ما تبصلهاش لما يجي اخوك عنده حاجه حلوه ما تبصلهاش لما تشوف حاجه حلوه في الدنيا ما تعلقش بيها ما تبصلهاش اصلا مش هتبص لها تقول ايه انا بقى همسك نفسي من لا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وقال على الحرام ما قالش ما تبصلوش قال ايه ما قالوش لا تمد عينيك لان طبيعه الانسان بيبص للدنيا طبيعي فقال له بص بس ما, بم... ما تمدش عينك عارف لما بقول لك ما تمدش رجلك يعني خلي النظره قاصره لكن لما جه بقى في الحرام قال ايه كل المؤمنين يغضوا كل المؤمنات يغضن والنظر الى الزنا زنا وسماع الزنا زنا إيه شاهد ان القلب بيتغير واحنا محتاجين ان احنا إيه نفكر وايه اكتر حاجه بتغير القلب اكتر حاجه بتغير القلب يا جماعه الصحبه النبي عليه بيقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل انت بتصاحب مين اقول لك انت بتعمل ايه انت مصاحب ناس بتفكر في ايه اقول لك انت بتعمل ايه نوع ما قالش المرء يمكن ان يكون على دين خليله انما قال المرء على دين خليله على الخليل ده يقول لك الصاحب الملازم اللي بيتخلى الحب وشعافه قلبك يعني واحد انت بينك وبينه علاقه انت قاعد بتحكي وعارف سرك فانا اصلا بقول لك انت حقيقه دينك هو دين خليلك واحد بتاع واحد بتاع طول النهار بيتفرج على الكوره هيتفرج هيكون ايه يعني واحد مصاحب واحد طول النهار بيتكلم على الافلام تفتكر هيكون بي... هيكون بيتكلم في ايه واحد مصاحب واحد طول النهار بيشتم هيبقى لسانه عامل ازاي ما هو طول النهار بيسمع شتايم وقبل هذا واحد بيصاحب واحد طول النهار بيسمع قران هيكون عامل ازاي المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل القلب بيتاثر بالسماعات وبيتأثر بالاحتكاك وأي حد هيقول لك إن القلب ما بيتأثرش ده عاش ومات السبانخ يعني دي مش حقيقة القلب يتأثر يقينا النبي عليه بيقول الحجر الأسود القلب بيأثر في كل يعني عايز أقول لك إن النبي عليه بيتكلم عن الاحتكاكات يتكلم الحجر الأسود نزل من السماء أبيض من الصفا سودته خطايا بني آدم يعني بيقول لك إن الذنب مش بيأثر في القلب الذنب بيأثر في الحجر الذنب بيأثر في الحجر والحجر ده لو هو حجر نازل من الجنة الذنب بيأثر فيه فما بالك بقلب الإنسان اللي هو أشد تقلبا من القدر في غليانه الإنسان بيتأثر بالذنوب تأثر غير عادي الذنوب بتخلي الإنسان مش شايف مش عايز مش راغب مش منشرح صدره لأي طاعة لذلك الشرع مش بس امانه ان احنا نعمل الطاعه ده هو جمالنا من الاول خالص قال لك انت بتحتك بمين وبتسمع لمين وحاطط اذنك مع مين وقلبك مع مين إيه ربنا سبحانه وتعالى يامر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد يقول له اصبر مع الصحابه وخليك قاعد معاهم ليه قاعد معاهم عشان النبي عليه الصلاه والسلام لما بيصاحبهم الصاحب يا جماعه الصحبه من الملازمه يقولوا في فرق بين الصاحب والصديق والخليل والمعرفه الناس كلها معارف والاخوه الاخوه علاقه المسلمين لكن الا واحد جنود مجنده ما تعرف منها ائتلف وما تنافى منها اختلف انها عادي انا في مسلمين كتير بس في واحد يخم وفي واحد هو مش يخم عموما بس هو يخم عليا انا يعني انا مش مستظرفه يعني وفي واحد العكس انت انت حاسس ان هو شخصيه بتعرف تتعامل معاه كويس جدا وهو انت ممكن تكون انت بالنسبه له العكس هو هو مش بيحب يتعامل معاك فالارواح جنود مجنده الأخوة العلاقة العامة بين المسلمين لكن المصاحبة دي علاقة أخص من علاقة الأخوة إن مين أنت هتلازمه في صاحب بيتفرج عليك زي صحبة الاعتكاف كده أو زي صحبة القطر أو صحبة السفر أو زي... أنت جبت طيارة واحد واقف جنبك لا صاحب بالسفر لكن في صاحب أنت بتقضي معاه حياتك الصاحب اللي بتقضي معاه حياتك ده لازم تنتقيه كويس ولازم يكون محل الانتقاء هنا على الدين لازم تبقى مستشعر فيه مسألة ايه مسألة الدين ما تضيعش دينك مع ناس آه، ما ما لهاش علاقة بالدين او ما تضيعش عمرك مع ناس بعيدة عن ربنا نوع صلى يقول فلينظر احدكم فلينظر احدكم يقول هنا النظر نظر نظر عين ولا نظر قلب اه يعني هل النظر هنا هل نظر بصيرة ولا نظر مجرد ان هو نظر عين لا بصيرة بيقول لك فلينظر احدكم الى الى من يخالل انت هتخالل مين هو ده قرار ولا ده ارتياح يعني انا بختار إيه هصاحب مين ولا انا اول انا دخلت السكشن لقيته قاعد جنبي اسمه على اسمي واخر اسم بس مختلف فتصاحبنا وخلاص دخلت الفصل لقينا اصحاب رحت اشتغل في شغلانه فلقيته شغلانه شغال معايا في نفس الشغلانه فبقينا إيه اصحاب فقلنا خلاص بما ان هي كده يبقى هي كده يعني احنا بناخد قرار الصحبه ده قرار ولا ده رد فعل على افعال موجوده النبي عليه الصلاه يقول فلينظر احدكم الى من يخل انت هتحتك بجميع البشر هتحتك بالمؤمن وبالصالح وبالكافر هتحتك في الدعوه هتحتك بكل الناس لكن في الاخر خالص مين بطانتك لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خباله بطانه ده احنا بنرجع بقى للجحا والبطنه تاني البطانه ده اللي هو ايه اللي انت اللي انت بتسري له بالاسرار النبي عليه الصلاه يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي لا تصاحب الا مؤمنا بيقول لك لما تيجي تصاحب لما تيجي تلازم حد اوعى تختار في واحد بيقول لك ايه لا تصاحب الا غنيا يقول له انا ما بصاحبش الفقراء ليه يقول لك اصل انا مش عايز ابقى فقير واحد يقول لك ايه لا تصاحب الا ناجحا ما تصاحبش واحد ما بينتجش ما دام بينتج تصاحبه في مساوي ذلك ما تصاحبوش كل واحد له دماغ في طريقه الصحبه وله دماغ على قدر هو مقربه ايه على قدر هو نيته ايه على قدر هو ارادته ايه النبي عليه السلام يعلم العالم بيقول لك لما تيجي تصاحب صاحب مين المؤمن المؤمن والمؤمن ده له صفات يعني ايه المؤمن ما هو كله كله مؤمن ما هو كل مسلم معاه قدم الايمان به امن لا لا هو هنا المؤمن ده له تعريف عارف قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين واحد بيصلي واحد بيصلي لربنا سبحانه وتعالى واحد بيحافظ على الفرائض واحد بيحافظ فرجه واحد بيؤدي امانته والذين هم لأمانتهم واحد على اللغو معرضون واحد ما بيحبش ضياع وقته في حاجات كتير ضياع فالنبي عليه بيقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي خد بالك ان هو قال ويطعمون الطعام على حبه سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير والاسير ده مسلم ولا كافر يعني انا اطعم الكفار عادي هو الاسير ده مسلم ولا كافر يعني انا ممكن اطعم اطعم الكفار لا اطعمه عادي ربنا قال يطعمون الطعام قال لي قال لي ده من مناقب اهل الايمان يطعمون الطعام على حب أنا يطعم الطعام وأنا أحب الطعام على حبه يعني أنا بحب الطعام يعني الأكل الوجبة محطوطة قدامي للسحور محطوط قدامي كده وأنا عايز أتسحر وجنبي أخويا عايز يتسحر فهو أطعم الطعام على حبه يعني أنا أحب هذا الأكل لكن أنا تخطيت نفسي وأطعمته لغيري هذه هذه منقبة لأهل الإيمان قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اوعى تعمل حاجة من غير جزاء وشكور تبقى مجل... تبقى راجل مجنون تبقى سفيه لو فعلت فعل من غير انك انت ترجو منه جزاء او شكور انما انت هتسأل سؤال هو قال لا نريد جزاء ولا شكورا لو واحد بيعمل عمل وخلاص تقول له ده اهبل هو العمر بعزاء اي حد بيعمل عمل هو يرجو من ورائه شيء انما في فرق انه بيعمل عمل ده يرجو ان الجزاء من الله وواحد بيعمل عمل ده يرجو الجزاء من الايه من الناس اللي بيعمل عمل يجب جزاء من الناس هياخد حاجة ولا مش هياخد هياخد في الدنيا اه ما اتيتم من ربا ده ربنا سماه ربا ده اسمه ربا حلال قال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة يدين وجه الله فاولئك هم المضعفون تمام كده يبقى هو ايه الفرق بين الاثنين بقى ان اللي, اللي اعطى بجزاء وش هو يريد الجزاء والشكور من الناس هو يربو عند الناس هياخدهم وهذا في حق البشر مباح وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم حرام في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر قال له ما تديش منا عشان تأخذ عطاء من الناس لان انت احيانا انت ممكن تدي منها ايه تخيل كده انا بقول لكم يا جماعه لو سمحت ما فيش حد بس معاه 50 جنيه زياده هتلاقي كام واحد يديني عدد لو جبت واحد فقيه واقف تحت قال له لو سمحت ما فيش 50 جنيه هتلاقي كام واحد يديله هو نفس العدد ليه الناس بتحب تعطي الأغ- بتحب تعطي الاغنياء او ما تظنهم اغنياء ليه يقول لك يا عم هناخد اكتر خلينا بس نقف الوقفه ديت وايه وما تعرفش بقى اللي جاي ايه نتعرض بس هو يريد هو بيعطي يريد فربنا بيقول وما اتيتم من ربا ده سماه ربا بس هو مش حرام ليربو في اموال الناس عشان يزيد تاخد الرد بقى الفعل اللي هو انا هديله هديه عارف اديله النقوط عشان اخد نقوط تاني قال فلا يربو عند الله ده مش هيزيد عند ده مش ده مش هيعمل حاجه في في الاخره لكن في الدنيا هتاخد فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن اطعام الطعام ليه؟ قال لا نريد منكم انما نريد من الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان احنا نريد من الله لا نريد منكم انت انا مش عايزك انت اصلا تشكرني ولا عايزك تشكرني ولا عايزك تشوف انا عملت ايه ولا يهمني انك تشوفه اصلا انا يهمني ان انا ايه ان هو ان هو يرى عند الله سبحانه وتعالى ده مع الكفار والاطعام طب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ولا ياكل طعامك الا تقي يعني ايه لا ياكل طعامك الا تقي يعني ما تدخلش حد بيتك يعني في فرق انك انت واحد صاحبه عادي بس مش اي حد يدخل البيت اللي بيدخل البيت ده لازم يكون تقي لانه بيطلع على عورات والبيوت عورات لانه بيشوف عورات البيت الا اذا كان ضيف ياخد واجبه ويمشي وده ما بيحتكش بالبيت لكن لا يدخل ياكل طعامك اللي هو يفتح التلاجة ويدخل ويدخل اللي هو صديقكم ده اللي بيتعامل في البيت كانه بيتهم ده لازم يكون ايه يكون تقي فانما اصلا بيصون قلوب المؤمنين وبيعلم المؤمنين كيف يختارون الصديق ان انت النهارده مساحه احتكاكاتك في ناس عايشه يا جماعه من غير صديق ومش عايزه يكون عندها صديق اصلا يعني هو بالنسبه له ايه مش فارقه معاه اصلا و- والحقيقه ان الانسان اللي مش فارق معاه ان يكون عنده صحبه صالحه او جليس صالح او خله صالحه او ت- اتقياء حوله ده يبقى عنده مشكله لانه حقيقه مدخلاته بتختلف المؤمن مرآته اخيه تخيل انت واقف في مرايه مكبره عارف مرايه العربيه بتبقى مرايه مكبره كده فلو انت حاطط مرايه قدامك بتكبر تخيل انت واقف قدام مرايه بتكب- بتكبر جزء معين في الجسم في الوش يعني في مرايه م- م- متسلطه على العين فانت وقفت فيها لقيت عينك قد كده فانت الم- الابعاد مختلفه في واحد صديق بيكبر الدنيا قوي في صديق هلع يعني انت ممكن تصاحب واحد تلاقيه بص عنده هلع الحق هو كل حاجه عنده ايه اوه عارف انت ايه طاير كده فانت ده يا جماعه انا مش عايز هسس يعني ده ده هيربي لك ال- الجنون في واحد دماغه على عاقل شويه يعني عارف رشاد عنده رشاد هيئ لنا من امرنا رشدا قال لا تبيك على ان تعلمني ما علمت رشدا قال انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به الرشاد ده بيطلب العقل بيطلب النضج بيطلب انك انت محتاج تبقى عندك واحد صاحب عاقل واحد بيفهم واحد بيعرف يوزن امور فالملاء عصام يقول المؤمن مرآة اخيه ان انت واقف في المرايه في مرايه عندها مضخمه حاجات واحد طول النهار بيفكر في الدنيا فتيجي تكلمه تقول له ايه ده شيخ بيقول ان احنا محتاجين ان احنا نحفظ قران و... و... و... و... ولكن ده يحتاج ان احنا نضحي شويه ونسافر له مثلا او نروح الدرس بتاعه او نروح ان احنا إيه يعني ايه, إيه هن... المواعيد بتاعته صعبه شويه فهنحتاج ان احنا نغير مواعيد الحياه عشان نروح له الفلوس الكلية الشغل البيت هو في حاجات مضخمة هو مرايته ضخمة فده انت هتشتغل معاه في دين ده ان شاء الله طول ما انت ماشي وراه هتلاقي اخرك فين في حتة تانية خالص اللي هو اول ما يندم الانسان يوم القيامة يندم على الصاحب يعض يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اول حاجه هيندم عليها الانسان يوم القيامه انا مصاحبت مين اول حاجه هيبص حواليها كده يقول يا دي المصيبه هو انا ايه اللي جابني هنا انا ايه اللي قعدني مع الناس دي هيندم على صحبته يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ده انا ربنا علمني وفهمني وجابني اسمع دين وانا اصحابي خدوني الناحيه التانية مره تانية اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني يعني يعني مش واحد ما سمعش ده واحد سمع وجاءه الذكر جاءه جاءه لحد عنده وبعدين ايه سابه مشي وكان الشيطان الانسان إيه؟ خذولا مشهد مشهد الخلة مشهد صوره الله سبحانه وتعالى وركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك بيقول لك ان انت لما تقعد مع ناس صالحه شوف كلمه الصالح والسوء الصالح عكسها ايه فاسد او الطالح مين طالح ده يعني ايه طالح ده صحيح الصالح اللي بيصلح العمل الصالح يعني ايه يا جماعه يعني ايه العمل الصالح العمل الصالح العمل اللي يصلح ان يقدم لله يعني في اي عمل ينفع يتقدم لربنا يقول لك لا لا ربنا لا يقبل الا ليه الا العمل الصالح وازاي يبقى عمل صالح انه يقدم لله رقم اتنين هو يكون على هدي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك شرط قبول العمل الصالح هو ايه انه يكون لله وانه يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فده اسمه العمل الايه نوع صبي بيتكلم عن الصديق الصالح يعني الصديق الذي يصلح ان تعيش معه في الدنيا بيقول لك الصديق ده جلسته جلسته لها ثمن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل انما صاحب بيقول لك خلينا قاعدين كده يا جماعه واحد اعزكم الله يعني ربنا يكرمكم جميعا ريحته في غايه السوء يعني مثلا كان واقف مثلا في ارض زراعيه وقعد مع مع مثلا البهايم واحتك بالبهايم فتره طويله وانتوا عارفين ان ايه يعني البهايم بتبقى عندها مشكله في ال- في الريحه يعني وهو جاي بهذه الرائحه فانت تلاقي نفسك بتعمل ايه مش عارف تقعد ليه مش عارف تقعد فتقول لهم استحمى عشان خاطري لذلك شرع شرع ال- ال- الغسل ليوم الجمعه عشان اللي جاي بريحه ريحه بقى شغل ولا ريحه بتاع استحمى ما ليه انت احنا مقدرين شغلك وكل حاجه بس الناس جايه تصلي ف صاحب الرائحه ال- ال- الكريهه الناس بتنفر متخيل بقى واحد دخل وحاطط عطر في كل حته وقام داخل قاعد كده هتلاقي الناس كلها رايحه فين ما تشوفنا الراجل اللي ريحته حلوه ده نقعد معاه شويه الناس تحب الرائحه الطيبه نوع صلى يقول حبي بلايهم من دنياكم الطيب والنساء اللي اللي صاحب الطيب صاحب آه، يحب ان يجالس فانا عشان بقول لك ان صاحب الصاحب الصالح ده مجالسته آه، انت بتشم ريحه حلوه مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك حامل المسك ده ايه واحد عطر عنده عنده عطر مش بس عنده عطر ده بيحمل العطر و- و- والنبي عليه الصلاه والسلام لما عبر عن القران قال عن قراء القران اللي بيقرا القران و- ويعمل به ويقرا القران لا يعمل به اتكلم على ان هم على اربعه تكلم على التمره وعلى الريحانه وعلى الاترجه ان ان ان صاحب القران له رائحه طيبه يقولوا ان القران بينعكس على افعاله على اخلاقه على الفاظه فالناس تحب تقعد معاه ده مغير في المجتمع ده شخصيه آه، عارف آه، مش شخصيه مش مش خيرها واقف على قدها انما ده خيرها ايه متعدي ده صاحب رائحة الذي يقرأ الذي معه القرآن المؤمن و... ولا يقرأ القرآن قال مثل التمرة التمرة دي بقى البلحة دي ملهاش ريحة لها لها طعم حلو بس ملهاش ريحة لأنه هو مؤمن بس ما, بي... ما بيقرأش القرآن يعني مش بي... مش مجتهد في حفظه و... و... و... والعمل به فملوش ريحة فالنبي صلى بيقول لك حامل المسك الصاحب الصالح ده له ريحة ده مش بس ريحة ده اللي ماشي من بعيد يشم الريحة ده الراجل هو هو مصدر الريحة الحلوة كحامل المسك إما أن يحذيك يعني تقعد معاه ع- ع- ال- ال- معاه العطر بتاعه وإيه ويم- بيمرر عليك كده ال- كوسان طيب وأنت طيب شكرا كوسان طيب وقعدت إيه ح- يحذيك يعني يعطيك منه بعض ال- ال- ال- الطيب أو إيه واما ان تشم منه رائحه لو ما ادالكش وما انتفعتش وما اشتريتش وما شم... هتشم هتبقى راجل بشميت حاجه حلوه حاجه كده تخليك مزاجك حلو إيه إيه إيه إيه، حامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه انك تشتري وتبيع فانت بتشتري حاجه نظيفه يعني اللي بيتاجر يا جماعه لا مؤاخذه والله في, في الزفت و- ولا بيتاجر في ال- غير اللي بيتاجر في الروائح الطيبه اللي بيتعامل في الدم غير اللي بيتعامل في ال- في الحاجه الاكسسوارات يعني ايه راجل بقى مزاجه حلو يعني فاما ان تبتاع منه واما ان تشم منه رائحه طيبه واما ان يحذيك ده الصديق طب الصديق التاني بقى اللي هو صديق السوء السوء ده بيعمل ايه بقى قال أ- و- اما أ- و- و- التاني كنافخ الكير نافخ الكير ده واحد واقف ماسك عارفين حداد اللي اللي اللي ماسك اللي بتاع اللي بتطلع شراره دي والشراره دي بقى انت واقف جنب الشراره فهيحصل ايه؟ نار شظيه نار كده تقوم جايه عليك تلاقي بتاع فجاه كده ال- القميص بدأ يبقى فيه طالعة كده حاجة كده حتة سودة وحتة سودة مشكلة قال ومثل الجسد كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك هتلاقي أنت يقينا مش هتحتك بصديق سيء وتقول لي يا سلام مش هتأثر مش هتأثر منين يا عم ليه حضرتك إيه منين يعني الصاحب ساحب المرء على دين خليله واحد مصاحب فلان وفلان وفلان هيبقى مثلا زوين مثلا يعني يعني انت مصاحب مين دلني على من اصحابك اعرف من انت فهنا النبي عليه يقول اما ان يكون اما ومثل الجيز السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه ريحه كريهه شوف يا جماعه فضل الصحبه الصالحه بس فضلها ان انت لما بتجتمع واحد لم تجتمع معه لاجل دنيا لاجل مال لاجل مصلحه مجرد انك اجتمعت معاه فقط لله انما عصام يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول حقت محبتي للمتحبين فيه حقت محبتي للمتباذلين فيه يعني انت رحت بذلت مجهود وفلوس ومجهود ووقت عشان تقضي حاجة هذا الرجل او عشان تقف جنبه او عشان تصله وفي من من العبادات المهجورة صلة الناس بالمال في الزمن ده يعني يعني انت ممكن بدل ما ما تروح تقول لي ايه اصل انا بصل ارحام واقول له سلام عليكم وانت راجل غني ممكن تروح تقول له ايه خد الفلوس دي هديه استعين بيها على قضاء حاجتك صله الناس بالمال النبي صلى بيقول أربعون خصله بين المؤمنين اعلاهن منيحه العنز في البخاري مش بجيب كلام يعني منيحه العنز يعني انت بتدي الواحد عنزه عارف يديله عربيه يقول له مشي حالك بالعربيه ديت لما تبقى ايه حين ميسره انا عارف ان انت بتركب مواصلات وانا ميسور خلي عبادي معاك ولما ربنا يبقى يفرج عليك يبقى هات منيحه العنز يعني واحد يديله عنزه يحلبها وياكل ويشرب منها لحد ما ربنا يفرج عليه رخص في العرايه يعني واحد يديله نخلتين ثلاثه يقول له ايه خلي النخل ده معاك خمس نخلات كده يقول له كل منهم وانت وعيالك لحد ما ربنا يبقى يفرج عليك ده صدقه لا لا ده زكاه لا دي اسمها ايه منيحه يعني إيه إيه حب يعني صلة سموها صلة الإخوان فهنا النبي صلى الله بيتكلم عن الصلات أو بيتكلم على العلاقة بين الناس إن أنت مهم جدا إنك أنت تبذل إن يا جماعة في ناس متخيلة هو برضه مش موجود الحمد لله كان بيقول له يا عم أنت مش صاحبي يا عم أنا عايزك تبقى صاحبي قال له يا عم إزاي مش أنا لما بقعد معاك بفضفض قال له هي دي الصحوبية إن أنت بتقعد معايا تفضفض يعني أنا أنا محتاجك محتاج انك انت تقف جنبي محتاج انك انت تتكلم معاك محتاج اخد رايك محتاج في المواقف ان انا الاقي حد جنبي حكت محبتي للمتباذلين في مجرد انك انت بتبذل مع اهل الصلاح واخترت انك انك تجلس مع اهل الصلاح نوع صلى بيقول ان الله يقول حكت محبتي للمتحبين في الحب ده حاجه قلبيه حكت محبتي للمتجالسين في ناس قعدت بتجلس ما فيش بينها اي حاجه غير ربنا انت بت... انت بترزق المغفره بالصاحب الصالح حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن الله ملائكة سياحين في الطرقات يعني في ملائكة سواح بينزلوا كده يلفوا في الطرق يشوفوا هو مين عارف انت في دوريات في الشرطة في بقى دوريات في الملائكة فين؟ في الأرض أما الملائكة بتسكن فين؟ في السماء الملائكة تنزل في الأرض بتسيح بتسيح في الأرض دي سياحة هي يعني مش مكانها الأرض بتعمل ايه؟ يلتمسون مجالس الذكر يشوف حد بيذكر ربنا يلاقي ناس بتذكر ربنا بتشرح قرآن بتشرح حديث بتعلم على ربنا بتعلم ربنا بيقرأ قرآن بيقرأ قرآن بيعلم آية بيعلم حديث في ذكر لله سبحانه وتعالى فيقولوا هلموا إلى حاجاتكم لقينا إيه لقينا مجلس حلو لأن الملائكة تذكر الله في السماء وتحب أن يذكر الله في الأرض فبيقول هلموا إلى حاجاتكم فتيجي الملائكة كلها تتجمع وينزلوا على مجلس الذكر وبعدين يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا رب عبادك اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم فقال اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم فيقوم ملك بقى من الملائكه اللي هو بتاع المراقبه يقول له يا رب فلان مش معاه فلان ده اصلا كان جاي مع واحد صاحبه ولاهم قاعدين قاعد هو اصلا من مستني المصلحه تخلص عشان يقابل فلان عشان عايز منه امضى هو لا فرقه معاه لا ذكر ولا ولا جاي للذكر اصلا يا رب فيهم فلان ليس منهم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم بدم قعد معاهم ياخد زيهم فغفر الله لهم بايه بصحبتهم بصحبتهم بذكرهم ان يا جماعه الصاحب الصالح هينفعك هينفعك يوم القيامه هينفعك يوم القيامه ان ان هو صلى يكون ما من احد اشد مناشده لربي من الصاحب لصاحبه ما من احد اشد يوم القيامه من الصاحب لصاحبه بيناشد ربه في النار يقول له يا رب فلان كان معايا كنا بنصلي سوا يا رب ده دخل النار انا عايزه يقول له هو دخل النار يقول له يا رب طلعه ويظل يناشد ربه حتى يقول الله سبحانه وتعالى اذهب واني حرمت عليك النار يقول النار فلان وفلان وفلان وفلان يدخلوا النار يدخلوا النار وهم من اهل الجنه يقول له هات اصحابك فيدخل النار يشفع الله فيهم اصحابهم شوفوا الصاحب الصالح هيطلعك فين عشان اقول لك ان قرار الصاحب الصالح ده مش قرار بسيط يعني ما ما تعتبرش ان قرار الصاحب الصالح ده قرار بسيط انما عصام يقول كما لا يشتنى الشوك من العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار هما طريقان فايما اخذتم ادركتم اليه كما لا يشتنى الشوك من العنب يقول له انت زرعت شوك هتاخد شوك زرعت عنب هتاخد عنب ما تقوليش انا زرعت عنب وبعدين طلعت شوك لا انت بتهزر انت لو زرعت حاجة هتاخدها انت اللي طلبت ده وانت اللي عملت ده كما لا يشتنى الشوك من العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار ربنا بيقول هما طريقين هتمشي في طريق الابرار امشي وهتاخد هتمشي في طريق الفجار امشي وهتاخد هما طريقان فايهما اخذتم ادركتم اليه لذلك مهم انك تسال نفسك وانا عايز اي طريق عايز طريق الجنه عايز تدخل الجنه عايز تقرب من ربنا ده يستاهل ده يحتاج انك تبذل مجهود ولا ده بالنسبه لك على هامش الحياه لو هو على هامش الحياه ان هو اللي قوي في الدين ان هو اللي, اللي بالنسبه لك هو الحاجه الرئيسيه في الحياه كل ملك ابن دينار ان تنقل الاحجار مع الابرار خير لك من ان تاكل الحلوى مع الفجار والاخوه اللي اشتغلت في الدين عارفه ده والله عارفه ان انت ممكن تقعد في الدين وتتبهدل وتتاذى ويقعد يقول لك اعمل وروح وتعالى ولكن ان تنقل الحلوى ان تنقل الاحجار مع الابرار خير لك من أن تنقل, تنقل الحلوى مع الفجار لأن في الآخر خالص مهما حصل في في في صحبة الخيار في الآخر خالص أنت منتفع منتفع أعلى نفع ممكن تتخيله في الدنيا وفي الدين لكن مع الفجار أنت بتخسر أح أكتر حاجة أهم حاجة في حياتك أنت بتخسر دينك إيه الله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بيقول لك كل خله كل صداقه في واحد مصاحب واحده احنا احنا عدينا الافاق يقول لك انا ما بعرفش صاحب رجاله وواحد يقول لك انا ما بعرفش صاحب اصل البنات صراحه البنات موسوسه مهسهسه فانا لازم يكون ليا صاحب ايه ولد قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ان ان ان إيه التقوى تنفع يوم القيامة أهل التقوى ينفع الرجل منهم صاحبه يوم القيامة فاحرص على أن أنت يكون عندك عندك صحبة صالحة شوفوا حديث دايما نقوله ما اجتمع قوم يسكنون الله إلا ونادى أولاد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئتكم حسنات ده أفق أعلى ده مش بس أن أنت هتغفر لك ذنبك ده السيئات تبدل حسنات بالصحبة الصالحة يعني أنا واحد كان بيزني فجلس مع الصحبة الصالحة تغير أفكاره اتغيرت طموحاته اتغيرت تصوراته اتغيرت ما انت هتجيب صحبة صالحة منين غير في بيت ربنا يعني ركز قوي انك انت تتعرف على صحبة صالحة ركز قوي انك انت تتواصل مع الناس ما تطلعش وانت بالنسبة لك زي ما دخلت زي ما خرجت احرص على الصحبة الصالحة اه اصبر وكلمة اصبر معناها لما هو بيقول لي تبدل سيئتهم حسنات في ناس بتتخيل ان الصحبه الصالحه دول بقى ايه مرفرفين لا حد بقى يقول لك انت هيحاسبك ولا حد هيقول لك انت بتعمل كذا ولا حد هيترخم عليك لا لا فيهم ناس رخمه فعلا يعني فعلا يعني بس دي طبيعه الحياه الا واحد جلوده مجنده في واحد في واحد محب لشيء وفي واحد دايما لو تخيل كده يقول لك ايه لو اتجمع مجموعه من رجال الاعمال اكتر موضوع فيه لذه يسيهم ويبقوا فرحانين وهم بيتكلموا فيه هيكون ايه مال صح كده لو اتجمع مجموعه من اهل القران هيبقى اكتر موضوع بيحب يسيهم ويحبوا يبقوا فرحانين بايه القران لو اتجمع مجموعه من اهل الفقه هيبقى اكتر حاجه يبقى عندهم لذة في فرق ان هو بيسيب الموضوع تعبدا وفرق ان هو ايه متلذذ لو مجموعة اطباء اتجمعوا جراحين وهم قاعدين يتكلموا اكتر حاجة هتلاقيه هو متلذذ بالموضوع ليه بذل عمره فيه قعد فترة طويلة من عمره يذاكر فيه ممارسته فيه فبيبقى هو ايه سعيد بال... عشان كده تلاقي الناس بيبقى عندها الناس بتوع نظارات هيقعدوا مع بعض يتكلموا في ايه في الكوره مثلا في العدسات صح كده هنا الانسان بيتلذذ يتلذذ باشياء معينه بموضوعات معينه احنا احنا يا جماعه امرنا بالصحبه الصالحه وامرنا بان نصون الصحبه الصالحه وامرنا ان نجالس الصحبه الصالحه وامرنا ان نحب الصحبه الصالحه وامرنا ان نبحث عن الصحبه الصالحه وامرنا ان نتحمل الصحبه الصالحه وامرنا ان نصبر والصبر ده لا يكون الا على ايه على مكروه ان في احيانا تلاقي في شده كده اصبر واصبر نفسك مع الذي شوفوا شوفوا كعب الملك صبر ازاي لما الصحابه خصموه بامر النبي عليه السلام تخيل كده انت رايح للشيخ ما بيكلمكش رحت تكلم فلان ما بيكلمكش فلان ما بيكلمكش فلان ما بيكلمكش هتعمل ايه انت كعب بن مالك 50 يوم المدينه كلها ما فيش حد بيكلمه ولقى ولقى واحد ملك من ملوك الكفر بيقول له تعالى الحق بنا نواسك قال له تعالى واحنا هنعمل معاك احلى احنا عرفنا ان اصحابك بيعاملوا بيعاملوك معامله وحشه واحنا عندنا اللي بيجي لنا بنكرمه لو انت موجود مكان كعب مالك هتعمل ايه انا اسف يعني انت بتخش الجامعه ولو واحد بس يعني قال لك بس لو سمحت ما تحطش الجزمه هنا يا عم انا ما اقعدش داخل الجامعه اصلا تخيل كعب بن مالك بيقول قلت وهذا ايضا من البلاء فسجلته تجاه التنور قام جايب الرساله قال لك انا لسه هقعد اقرا وافكر لا لا ده فتنه ده ابتلاء ربنا اراد ان يبتليني بيه ليرى انا هصبر ولا لا هصبر على الصحبه الصالحه لا انك هتصبر ولا مش هتصبر ابو بصير وابو جندل النبي عليه السلام رجعهم الى الكفار ارجعهم الى الكفار لا طاقه للنبي صلى الله عليه وسلم بحمايتهم ولا وصلت يرجعنا هتحطنا مع الكفار تاني يا صلاح احنا جايين لاجئين والنبي عليه السلام يقول له عسى الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا لو في زماننا واحد واحد شيخ خذله وهو لا يقدر على ان يكون معه او ان ان يحميه اقول لك والله العظيم ده انا ما عدتش هشوف الدين ده بص انا ملحد وتشوف ابو جندل وابو بصير كيف صبروا على الدين اصبر نفسك اصبر اصبر على الصحبه الصالحه حتى لو كان فيها بلاءات اصبر ان الله سبحانه وتعالى جعل ورتب سبحانه وتعالى على الصحبه الصالحه عطايا يذكرك اذا نسيت احيانا الناس بتنسب للصحبه الصالحه صوره مثاليه شويه اخى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريص على هذا على المؤاخاه كل اثنين مع بعض فاخى بين سلمان وابي الدرداء ابو الدرداء حكيم الصحابه بس نفسيته كانت نفسيه عابده ابو الدرداء بيقول كنت تاجرا قبل الاسلام فلما اسلمت حاولت ان اجمع بين بين الدين وبين التجاره فلم استطع فتركت التجاره لله راجل حد جدا على فكره الصحابه كان فيهم تجار واشتغلوا في الدين عادي يعني ابو بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير وع... يعني غالب الصحابه كان كان بيشتغل اصلا لكن ابو الدرداء بيقول لك انا نفسيتي ما كانتش جايباني ما كنتش قادر وعادي نموذج من نماذج موجود سلمان بقى سلمان ده مين يا معلم سلمان ده راجل عد... عد على الاديان ده راجل عبر القارات سلمان الفارسي اللي كان من عباد النار كان ابوه دهقان النار وبعدين سلمان انتقل من من من عباده النار الى النصرانيه وقرأ الانجيل وكان راهب في الكنيسه كان خادم الكنيسه وبعدين انتقل وبقى عبد عند اليهود واحتك باليهود سلمان ده سعة الافق عارف ان هو يقول لو كان الايمان في الثريه لناله رجال منهم سلمان سلمان صاحب الافق الواسع جدا احتك بكل الثقافات احتك باللي راح واللي جاي وعنده تصورات الدين يقولوا نصف العلم عند سلمان كان الصحابة يعني لما يقول لك سلمان لو قال حاجة ده معتمد سلمان ده راجل بئر علم فسلمان انما اصلا اخى بينه وبين مين تخيل بقى واحد بنفسيه واسعه سعه ان هو انتقل من النار للنصارى لليهود للاسلام ومحتك بواحد بيقول لك انا انا بالنسبه لي هي ايه حاجه واحده بس لو بقوا اتنين يبقى فيها مشكله احيانا بت... في ناس يقول لك انا ما بعرفش اعمل حاجتين مع بعض والاصل في الدين انك انت بتعرف تعمل حاجات عشرة مع بعض انك تعرف تصلي وبعد كده تطلع من الصلاه تشتغل وبعد كده تشتغل ترجع تصلي تاني وانت في النص بتذكر وبعد كده قابلك واحد بتنفق عليه وبعد كده في محتاج الطبيعي انك انت بتعرف تعمل حاجات كتير مع بعض فلما ذهب ابو الدرداء شوف الصاحب بيفيد صاحبه ازاي في مستوى الدين ذهب ابو الدرداء ذهب سلمان الى ابو الدرداء وكان قبل كان قبل نزول ايات الحجاب فدخل عليه السلام عليكم ورحمه الله قال عليكم السلام ورحمه الله فوجد امرأته قال ما لك متبذلة لا ست كده مبهدلة لا انت مبهدلة كده ليه أخت زوجة أخوك فقالت أخوك لا حاجة له في النساء أنا وأنا هتزين لمين يعني سلمان آآ آآ بات عند أبي الدرداء فلما مضى أول الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم لقيام الليل فقال نم قال له نام ازاي قيام الليل قال له نام قال له حاضر وسلمان أقدم من أبي الدرداء فالتاني يجله الشيخ بتاعه خلاص تمام حاضر نم فلما مضى نصف الليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال سلمان نم جاي ضيف عندنا عشان تخلينا ما نصليش قال نم فنام فلما جاء في الثلث الأخير من الليل قال أبو الدرداء مضى ثلث مضى ثلثي الليل ليصلي قال قم الآن قال له خلاص يلا نقوم نصلي فقام فصلي صلى سلمان بأبي الدرداء ثم لما انتهى من الصلاة وأذن الفجر قال سلمان لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فقال أبو الدرداء نعم سمع الكلام وخلاص بس هو الكلام بالنسبة له إيه عنده فيه ده بيغير حاجات في دماغه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بات عندي سلمان وقال لي كذا وكذا وكذا وحدث كذا وكذا وكذا وقال لي سلمان إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان قال له اسمع كلامه شوف الصاحب الصالح هيفيدك ازاي في تفاصيل حياتك دي حاجة محدش هيعرف محدش هيحتك ببيتك ولا يحتك بمشاكلك ولا باعتباراتك الداخلية اللي ايه إلا إلا الملاصق لذلك مهم جدا انك احنا نحرص على صحبة صالحة المرء مع من أحب المرء مع من أحب أنت عايز مين يمشي في جنازتك أنا عايز يمشي في جنازة الشيوخ تعرف مين واحد كم واحد فيهم احتكيت بكم واحد فيهم بذلت عمرك مع كم واحد فيهم بذلت مالك مع كم واحد فيهم بذلت نفسيتك مع كم واحد فيهم وما اعرفش واحد فيهم هو هيمشي هيمشي في جنازتك ليه يعني الحق ده فلان في جنازه النهارده ما ما احترامي يعني والله يعني بس هو حضرتك التليفون ده بيجي 24 ساعه في 24 ساعه وخصوصا مع اتساع المعارف وبقت المعارف يعني بقت التواصل الاجتماعي بقى بتجيب المعرفه اللي كان معاك في ابتدائي يقول لك ده عاملين جروب للمدرسه وهم عندهم 50 سنه مدرسه ايه يا جماعه عاملين جروب للحي اللي هو واحد قابلته مره في الشارع انت من بعيد كده انت عارف تجيبه فتخيل بقى في دايره المعارف اللي هو اقل واحد عنده معارف 5000 واحد مثلا هيتلقى كام حاله وفاه يوميا ايه اللي هيخليك تتهز من بيتك وتنزل في صحبه في ملازمه في علاقه طب احنا ما عندناش هذه العلاقه وعلى الصعيد الاخر الصاحب السيء الصاحب السيء ده يعني يعني مش ه... مش هعرف اتكلم على صاحب السيء كتير لكن هقول لكم من المشاهد اللي صراحة الواحد تعجب منها جدا تعجب منها جدا إيه ان القرآن يصورها مشهد التحول من الصحبة السيئة للصحبة الصالحة وتجسيد الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة ومشهد رفض التحول من الصحبة السيئة للصحبة الصالحة وتجسيد الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة يعني من الحاجات اللي مؤثرة جدا في هذا قال الله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على إن واحد دخل النار وقاعد وفجأة لقى أصحابه جايين له عادي واحد في النار واحد في النار موقف يعدي لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يصور مشهد اللقاء أنت صاحبي وبعدين يحصل بقى يقول له يا رب زيده عذاب هو يا رب ده السبب ال- هو ده يا رب أول واحد خدنا على القهوة هو ده يا رب أول واحد شربني مخدرات هو ده يا رب أول واحد فرجني على أفلام إباحية هو ده يا رب أول واحد علمني إن أنا أصاحب واحدة وزني معاها إزاي هو ده يا رب أول واحد علمني شبهات في الدين هو ده يا رب أول واحد زده عذابا ضعفا في النار يقول له يا عم أنا شفتك أنا ما أعرفكش قال الله سبحانه وتعالى قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار مشهد آه، يعني ان في ناس معاها صحبة صالحة ومعاها صحبة سيئة قررت انها تبقى مع الصحبة السيئة فتفاجأ ان هو لما يجي يوم القيامة تحولوا الى اعداء وكل واحد فيهم يدعي على التاني كل واحد فيهم يقول له يا رب زده عذابا ضعفا في النار يقول له طب احنا كان في ناس كانت بتدعونا الى الدين مش دول اللي احنا كنا بنستهزأ بيهم مش انت كنت لما يجي فلان يتكلم تقول له اه يا عم الشيخ يبقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ مش ده اللي انت اتخذناهم سخريا مش ده اللي احنا استهزأنا بيهم وسخرنا منهم وفرجنا عليهم وطلعناهم على كل المسايح اللي موجوده في البلد فتخاصم هؤلاء ولعن هؤلاء بعضهم لبعض والمشهد الثاني مشهد اهل الجنه وواحد قرر انه يتحول من صحبة سيئة لصحبة صالحة ويذكر الله مشهد التحول ويذكر الله سبحانه وتعالى مشهد هو ده دخل الجنة بسبب انه ياخد قرار في هذه النقطة بالذات قال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم ده في الجنة بقى نعيم ولذة وفرح وناس ما- يعني ناس في غاية الايه الاستمتاع قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أنا كان لي واحد صاحبي يقعد إيه يسخر مني ويقلس عليا وكنت أنا ساعة بحب أقعد معاه ده كان قريني يعني كنا مع بعض فترات طويلة في العمر إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لم- لمدينون هل آه، بيقول له هو بيقول لأهل الجنة وهم قاعدين أقبل بعضهم على بعض يتساءلون بيقول له فلان فين فلان اللي كان بيقعد معانا ويقول لنا مفيش جنة ولا في نار ولا في دين ولا في ده راح فين دلوقتي فيقول الله سبحانه وتعالى قال هل أنتم مطلعون يقول له بص كده عليه فاطلع فرآه في سواء الجحيم شوفوا المشهد ان ربنا سبحانه وتعالى صوره مشهد ان هو قال الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامه الحمد لله ان انا ما كملتش معاه الحمد لله ان انا نجيت الحمد لله انا خدت القرار في الوقت المناسب قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إن هذا لهو الفوز العظيم إنه فاز فاز بإيه؟ فاز بإنه أخذ قرار إنه يصاحب الصحبة الصالحة فاز إن هو قرر إن قلبه ما يحتكش بصحبة سيئة قرر إن هو يتغير ومشهد التحول ده انه يتحول من صعبة سيئة لصعبة صالحة وربنا سبحانه وتعالى يذكره في الجنة ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على اهل الجنة وبيقول له فلان ده مش بقى مش هيبقى اشد مناشدة لصاحبه ليه؟ لان ده هنا العكس ده مش واحد اتنين متصاحبين وواحد عنده معصية ومعاصيه زادت والطاعات ما غطتش فنزل بمعاصيه مع انه كان مجتهد في الطاعات ده العكس ده واحد عنده صعبة سيئة وهو قرر ان هو ايه ينتقل عنها قرر ان هو يهجرها اللي هو قال له ايه اهجر قومك اترك ارضك واهجر قومك واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله ده واحد عارف لما بتقول له ايه انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا وقعد تكلمه انا بكح انا إيه، بسخن انا عندي صداع انا مش عارف ايه فيقول لك ايه, إيه خد الحبايه دي يقول له ايه علاقه الحبايه باللي انا بقول لك عليه ده كله هو شخصك وبيديك حاجة بتعالج السبب فتقول له طب الحبايه دي بتعمل ايه يقول لك والله اصل الحبايه دي مطهر معوي يقول له ايه علاقه مطهر معوي بالصداع يقول له ما حضرتك اصل هو لما المعده بيحصل فيها التهاب الجسم بيتفاعل فممكن يحصل صداع ايه علاقه المطهر معوي بالسخونيه ما هنقعد بقى نحكي لك قصه هو راجل اسمه حكيم عشان كده يعني هو اسمه طبيب عشان هو بص اسمع كلامه وخلاص انت مش فاهم هو انت احيانا عارف لما الراجل راح له قال له انا قتلت 100 نفس هل ليه من توبه ما قالوش طب هات اسمائهم طب هات عيالهم طب هات زوجاتهم 100 واحد عارفهم يعني طب تعرف تجيب شيت ونحاول نوصل لاهلهم ونشوف نستيد واحد واحد طب نسوانهم مين طب بناتهم مين طب زوجاتهم مين طب عيالهم مين طب جيرانهم مين قال له انت عندك مشكلة في صحبتك قال له انت عندك مشكلة في صحبتك طب انت يا شيخ خدني قال له انا انا مش صاحب انا شيخ بس امال انا عايز ايه قال له انت محتاج صحبة اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم كان ممكن الشيخ يقول له اقعد هنا اقعد وانا اعلمك اقعد واعلمك علم سعيد انما هو قال له ايه قال له انت مش محتاجني انا مرحلة تانية او انت محتاج توجيه لكن انت محتاج صحبة انا ممكن اوجه لكن انا مش هعرف افضل قاعد معاك انت محتاج حد زيك في سنك محتاج حد يصاحبك في الطاعة اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم انت محتاج صحبة صالحة ان يا جماعة قرار الصحبة الصالحة قرار مهم جدا انصحكم بيه واجتهدوا ان انتوا تطلعوا بصحبة صالحة واجتهدوا ان انتوا تتخلصوا من الصحبة السيئة اخر حاجة اقولها لك الصحبة السيئة مش معناها ان هو بيزني ان يعني في ناس دايما تقول له ايه انت اصحابك اصحاب سوء يقول لك اوعى ابدا انا صاحبي مش ممكن بقول له يا ابني انت بصاحب واحد بيبيع مخدرات قال لي والله العظيم ما بيبيع ما بيعمل لي بيشرب بس احنا بنهزر يا جماعه الصاحب الصالح يا جماعه اللي يدلك على الخير الصاحب الصالح اللي بيصاحبك في الطاعه الصاحب الصالح اللي بي... اللي اللي بي... اللي, اللي بيدلك على الدين الصاحب الصالح اللي انت الذي اذا رايته ذكر الله الصاحب الصالح اللي انت بالنسبة له بتعرف تعبد ربنا معاه او بتعرف تستشيره في طاعة او عنده مقاييس الطاعة فيما سوى ذلك هتقول لي ايه اصل هو اه اه يعني هو مش صاحب صالح وبرضه مش صاحب فاسد يعني هو فين هو كده ايه يعني في المياع كده اه في الصاحب العادي بقول لك عادي ده مصطلح احنا اطلقناه لكن انا مش بكلمك انا انا مش هقول لك الان لو انت شايف ان صاحبك عادي او شايف ان انا مش هقول لك اترك صحبتك انما بقول لك احرص على صحبه صالحه يعني خلي وضعك زي ما انت لو انت مش قادر مش شايف لسه القرار بس على الاقل قرار الصحبه الصالحه لازم يكون ايه لازم يكون قرار موجود انك انت قررت انك انت تتعرف على صالحين وتتواصل معاهم وبمجرد الاحتكاك انت هتفاجئ ان الحياه بتتغير بمجرد الاحتكاك انت تتفاجئ ان تصورات بتتغير مجرد الاحتكاك انت تتفاجئ ان انت خريطة الطموحات جوه قلبك بتتغير وخريطة الحب والكره بتتغير وخريطة التعظيم والتقليل الحاجات بتتغير انت بصاحب واحد طول النهار قاعد على القهوة وطول النهار بيتكلم في فلوس انا اسف يعني هتبقى بتتكلم في ايه يعني هنجيبك مثلا وانت قاعد مثلا على مثلا في نادي ما انت هتلاقيك طول النهار قاعد على القهوة وطول النهار بتتكلم في فلوس وهكذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم